يلعب بلال بن عمرو بن العاص بيقول بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم احنا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كده في قعده فجاء رجل الراجل ده شكله غريب لابس حرير و... وثياب شكلها كده قبها يعني وبعدين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك تريد أن تضع كل فارس ابن فارس وترفع كل راع ابن راع بقول له هو أنت بقى اللي بتتكلم وعايز جاي بدعوة هذه الدعوة تضع من من هيئة أو من مكانة كل فارس ابن فارس يعني تضع من مكانة الفرسان وترفع مكانة رعاة الغنم لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ كان بيع الغنم ولأنه جاء من من بيئة فيها منتشر رعي الإيه؟ الغنم الراجل في دماغه نقطة هي نقطة الغنى والفقر هي دي نقطة رئيسية محور تفكيره في في الحياة محور دماغه هي نقطة الدين هيجيب لنا ايه او الدين هيخلي وضعي فين ومكانتي فين فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه رد يعني ايه احب اقول لكم فقال اخذ صلى الله عليه وسلم جبته وقال الا ارى عليك لباسا من لا يعقل قال له تعالى بس انت لابس كده ليه اقعد بس هو هو دي الجياب تلبسها قال ألا أرى عليك لباسا من لا يعقل ده لباس المجانين اللي انت لابسه ده ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت نوح الوفاة وصى أبناءه نبع السلام نقل المشهد من مشهد واحد هيتكلم في موضوع انك تريد ان تضع كل فارس ابن فارس وترفع كل راع ابن راعي الى نقطة تانية خالص هي نقطة الهدف من هذه البعثة لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له ده من ايام سيدنا نوح انا احكي لك قصة لما سيدنا نوح اللي هو إيه إيه نبي من الانبياء من اولى عزم الرسل لما حضرته الوفاة لما جه يموت قعد مع اولاده يوصيهم ودايما انت دايما بتبقى فاهم ان لما يقول لك ان اب بيوصي ابنائه فيبقى الاب ده بيوصي ابنائه بالحاجات خلاصه الحياه يقول له خد بالك من فلان فلان ما تتعاملش معاه ال ال القيمه الفلانيه الفلوس الفلانيه في الحته الفلانيه دايما في الوصيه وصيه الوفاه بيديك خلاصه الايه الحياه وتلاقي كل واحد ده يقول لك انا ابويا وصاني فاكر وصايا ابوه فالنبي عليه الصلاه بيقول انه لما حضرت روح الوفاه وصى ابنائه فقال عليكم بلا إله إلا الله فإن السماوات والأرض لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله لرجحت بهن لا إله إلا الله الكلمة ديت معناها ايه توصيف لي كفة وكفة هنا في حاجة ايه أثقل يبقى الكلمة دي أثقل ركز مع كلمة إيه؟ مع الثقل إن في حاجات أثقل من حاجات إن إحنا الاثنين واقفين بنصلي جنب بعض لكن في حاجة أثقل من حاجة إن إحنا الاثنين واقفين بنعمل عمل رايحين نعمل عمل جنب بعض لكن في عمل أثقل بالعمل فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوضح إن في حاجات أثقل هي كلمة ممكن تثقل ب... تتائل بأفعال بني آدمين أو بأوزان بني آدمين ده مش تتائل بأوزان بني آدمين ده تتائل بأوزان إيه؟ بأوزان السماوات والأرض يعني جيب السماء وحطها كده وزنها جيب النجوم ووزنها عارفين كتلة الأرض قد إيه أو كتلة الشمس قد إيه أو كتلة نجمة قد إيه اوزنها حطها في ميزان ووزنها عارفين ميزان اسمه إيه بسكوال بسكوت اللي بيطلع عليه العربيه النقل ده فاضيه وبعد كده تطلع عليه العربيه محمله ويقول لك الحموله دي قد كذا فالراجل بتاع العربيه ياخد اجرته لانه بياخد اجرته بالكيلو فبيطلع بالايه بالعربيه على الميزان وهو عارف ميزانه وهي فاضي تخيل انك هتوزن سماء هتوزن ارض هتوزن نجوم هتوزن بني ادميه هتوزن جبال لو ان السماوات والارض في كفه ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله معناه إيه ده؟ معناه أنا لو تعارض عندي حاجة مع لا إله إلا الله أنا عندي حاجة تقيلة هذه الكلمة ثقيلة ثقيلة ليه؟ لأنه عليها بعث الرسل عليها قامت السماوات والأرض لأجلها خلق الله الخلق عليها القتال يعني أمرت أن أقاتل الناس ليه؟ حتى يشهدوا أنه لا الناس بتقيم حروب الحروب بتقام ليه؟ عشان ننهب ثروات الشعوب عشان دول عندهم بترول عشان دول محتاجين الأرض بتاعهم لا لا لا الحروب بتقوم عشان لا إله إلا الله إن كلمة لا إله إلا الله كلمة ثقيلة جدا لدرجة إن أنت مش قادر تتخيل لو هتشوف ثقلها قال ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع حلقة لقسمتهن لا إله إلا الله هنا أنا بتكلم على إيه؟ الأولانية كانت الثقل الثانية كانت بتكلم على إيه؟ على الإيه؟ القوة على الصلابة إن أيهما أصلب أيهما عنده قدرة على التغير وعنده وأيهما عنده قدرة على التماسك لو أن السماوات السبع والأراضين السبع حلقة تخيل كده جبت السماء وحطيتها جنب بعض وعملت سمكها قضيب أو حلقة لو جبت المعادن اللي موجودة على الأرض وحطيتها جنب بعضها وعملتها حلقة وجبت لا إله إلا الله قال لقسمتهن لا إله إلا الله ده معناه إن أنت مهما كان عندك متغيرات في حياتك لابد يكون عندك ثابت الثابت ده هو إيه؟ هو لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله إحنا كتير قوي إيه بيقول لك يا عم هو ايه يعني الراجل ده مسلم ولا نصراني ولا يهودي اهم حاجه ان هو راجل نافع اهم حاجه ان هو راجل صاحب خلق اهم حاجه ان هو راجل اخلاقه نظيفه لا دي مش اهم حاجه اهم حاجه ان هو يكون موحد لربه لان اللي مش موحد لربه ده عنده اشكال عظيم ان انت لو كلمه لا اله الا الله مش كبيره جوه قلبك لو هياش عظيمه جوه قلبك لو انت مش فاهم قيمة التوحيد في حياتك او في حياة الاخرين او في ميزان الحكم على الناس يبقى احنا محتاجين نرجع تاني على المعيار الاساسي لما الله سبحانه قال الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان ها الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان أنت عارف يبقى عندك ميزان الميزان اللي عندك ده لازم يكون مترتب صح إن السماوات والأرض خلقت لأجل لا إله إلا الله يبقى أنت كل ما بتحيد عن هذه الكلمة كل ما أنت محتاج تنفع تعرف ترجع إزاي إلى لا إله إلا الله هل لا إله إلا الله كلمة يعني مجرد قوله خلاص لا هي قول يعبر عن ما في داخلك قول يعبر عن ما في داخلك طب المنافقين كانوا بيقولوا لا اله الا الله وربنا قال المنافقين في الدرك الاسفل من النار ان الموضوع مش موضوع ان انا بقوله وخلاص الموضوع ان انت لابد ان يبقى عندك يقين في ذلك عندك يقين في انه لم يخلق الكون الا الله انه لا يرزق الا الله انه لا ينفع ولا يضر الا الله أنه لا يعطي ولا يمنع إلا الله عندك يقين أنه لا حكم إلا الله وأن الكون كله محكوم بأمر الله عندك يقين في ده كما أنك ترى بعينيك فتشهد بعينيك يقول لك أنا فلان راح يشهد في القضية يقول له حضرتك شفت الحادثة يقول له والله ما شفتش الحادثة ما حضرتك جاي تعمل ايه والله أنا جاي أشهد زور إن أنت لما بتيجي تشهد أنت بتشوف يقول له حصل يقول له والله حصل شفته بعيني عنده يقين عنده يقين فيما رآه بعينه عشان كده مفتاح الدخول في الإسلام كان إيه الشهادة أن تشهد إنك أنت عندك يقين في قلبك أن للكون خالق وعندك يقين في قلبك أنه ليس إلا خالق واحد هذا اليقين يجعلك تشهد وكأنك رأيت بلب قلبك أنه لا إله إلا الله أنه لا يطاع إلا الله إن أنت إذا تعالت عندك ثقل أي إنسان أي أمر أي قيمة أي معيار أي ميزان مع ثقل لا إله إلا الله هترجح لا إله إلا الله الكلام ده قاله سيدنا نوح عبد من آلاف السنين أو ربما من ملايين السنين الله أعلم ونقلوا جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول له هذه وصية نوح سيدنا موسى قال يوما يا رب علمني كلمات أقولها لك عايز حاجة كده أعرف أعبدك بيها حاجة أرضيك بيها فقال قل لا إله إلا الله فقال يا رب هذه كلمة يقولها كل أحد هي ايه كلمة لا اله الا الله معي. صعبة يعني في ايه يعني ما البلد كلها بتقول لا اله الا الله كل بني اسرائيل بيقول لا اله الا الله فقال الله سبحانه وتعالى لو ان السماوات والارض في كفة لرجحت بهن لا اله الا الله كلكم عارفين حديث البطاقة سيدنا ابراهيم يقول وجني وبني ان نعبد الاصنام سيدنا ابراهيم احنا دايما يعني لما يحب يضرب مثل في الاخلاص في الحب في التضحية في البذل في علو الهمة في العزيمة في قوة مواجهة الباطل هتلاقي دايما أول مثل من الأمثلة بعد بعد النبي عليه الصلاة والسلام مين؟ سيدنا إبراهيم يقول لك سيدنا إبراهيم الذي بنى الكعبة سيدنا إبراهيم الذي وقف أمام النمرود سيدنا إبراهيم الذي كسر الأصنام سيدنا إبراهيم الذي ناظر عباد الكواكب سيدنا إبراهيم الذي وضع السكينة على رقبة ابنه سيدنا عارف سيدنا إبراهيم الذي ركب امرأة وابنها ابنه رضيع في الصحراء سيدنا إبراهيم بيقول يا رب أنا مش عايز أشرك اجدبني وبني أن نعبد الأصنام سيدنا إبراهيم خاف من الشرك أمال احنا نعمل إيه؟ إن مهم جدا إن احنا يا جماعة نعرف يعني إيه لا إله إلا الله لا يفرق معاك حياتك فيه طب ما احنا كلنا مسلمين موحدين جايين مسجد لله نصلي لله جايين نسمع عن الله هتفرق معايا في ايه ان انا اعرف كلمة لا اله الا الله وانها بهذا الثقل وإنها أغلى أفضل ما قيل النبي عليه الصلاة يقول أفضل ما قلت وقال النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير طول النهار بتتكلم وده بيتكلم وده بيرد في أقوال أفضل من أقوال أفضل حاجة اتقالت عبر التاريخ في البشرية كلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو شيء قدير دي أفضل حاجة اه أفضل حاجة دي أفضل ذكر أفضل ذكر دي اللي بيعرف يقولها وهو بيموت يدخل الجنة يعني بعد الامتحان مباشرة دي اللي بيعرف يحافظ عليها من أول الحياة لحد آخر الحياة حتى إن هو لما مات نعصامي يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ليه؟ لأن كل متغيرات الحياة بتقدح في هذه الكلمة كل ابتلاءات الحياة عشان تخرج عن هذه الكلمة ان انت ابتلاءك في رزقك هتبتلى في رزقك ليه؟ عشان تشعر عشان توقن عشان يبقى عندك اي اي اي نتيجة في هذا الامتحان هتاخد كام في درجة الرزق ما انت بقول لا اله الا الله يعني لا رزاق الا الله يعني الشغل بيرزق وربنا بيرزق لا انا بقول ايه لا رزاق الا الله لا اله الا الله طب انا بحب فلان وبحب علان وفلان بيؤمر بكذا لا يحب لذاته الا الله ان توحيد المحبه طب ما انت بتخاف من فلان وبتخاف من علان لا لا لا لا يخاف الا الله ان انت هتمتحن امتحانات كتير قوي عشان تحقق هذه الكلمة هتمتحن في مفرداتها في اختياراتك الحياتية انت عايش ليه سؤال واضح فيما خلقت ولما خلقت اللي فهم الكلمة ديت بقى توجهاته مختلفة عشان كده لما الصحابي لما الراجل جه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له أنت تريد أن ترفع كل فارس ابن فارس إنما قال له صلى الله عليه وسلم قال له لا أنا مش قضية إن أنا أنفع فارس ولا أضع فارس ولا أنفع راعي ولا أضع راعي أنا قضيتي إن الناس تعرف أن للكون رب تعرف أن للمخلوقات خالق لو هما عرفوا ده هيبقى السؤال اللي بعد كده كيف نعبده كيف نرضيه كيف يرضى عنا ما العلاقة التي ينبغي أن تكون بيننا وبينه هقول لك هيبقى ببساطة خالص أنت هتعرف أنا هبقى وضعي إيه في هذا الكون إنك عبد وكلمة عبد دي يا جماعة محتاج نحطها تحتها إيه 400 خط ان انت ما تشعرش ان انت صاحب الارض انت ممكن مبتلى في صورة مالك متصرف يعني انت من ده صاحب الصحة انت مبتلى بهذه الصحة انت مش صاحب هذا العقل انت مبتلى بهذا العقل انت مش صاحب المال انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه انت مستخلف فيه وهيجي واحد هتاخد دورك وتمشي عارفين اللي بيخش الجيش بيقول لك بيسلم المخله شويه كده وايه صح كده انت بقى لسه معاك المخله شويه هتيجي تسلمها عشان يجي اللي وراك ياخد نفس المخله ويبدا يعيد دوره تاني هذه الارض نحن مستخلفين فيها من 200 300 سنه ما كانش حد على وجه الارض من هؤلاء الموجودين عايش وبعد 200 سنة هتلاقي ناس مختلفة تماما ممكن يكون في مسجد في المكان ده وممكن يكون في بعد كده يعملوا أي حاجة ثانية والأرض تطوي الجميع الإشكال اللي أنت في الفترة اللي أنت عايش فيها لازم تعرف أنت عايش ليه وهدفك إيه ده هيخلينا نسأل سؤال أو خلينا ننتقل إلى مفهوم العبودية إذا أنا فهمت أن أثقل كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أبو ذر وقال يا رسول الله دخل الجنة وإن زنى يا رسول الله دخل الجنة وإن سرق فقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق فقال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق أصل كلمة زنا دي كبيرة قوي واحد بيجامع امرأة في الحرام يستحل فرش في الحرام واحد سرق استحل ما ليس له ده مسألة كبيرة جدا فالنبي صلى الله عليه يقول له إن الزنا والسرقة هي انتهاك لحقوق البشر لكن أعظم من انتهاك حقوق البشر هو أنه يولد ويعيش يرزق ويأكل ثم هو لا يعرف من خلقه إلا إذا انتهكت حق بشر هذا البشر ليس له فضل عليك أما إن أعظم منه أنك أنت تجحد حق الله عشان كده قال له ما حق الله على العبيد قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا إن أعظم الحقوق حق الله فقال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر هو ده مش معناه ان الزنا والسرقه حلال يعني ما هو الزنا والسرقه من الكبائر بل من اكبر الكبائر ومطلقا ما حدش يعني من اول ما جاء من اول ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم مكارم الاخلاق ومن اول ما بعث به صلى الله عليه وسلم العفاف قال ما يامركم قال يامرنا بالصلاه والصدق والعفاف والصله ده في الاول خالص في مكه ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيوزن الامور عند الصحابه ان يا جماعه لابد ان تكون كلمه لا الله دي كلمه كبيره جدا عندك احيانا بتسمع يقول لك انا اتعامل مع نصراني بس انا معاملتهم احسن من المسلمين 100 مره واين لا اله الا الله ان اصبحنا نعظم حقوقنا على حقوق الله ان اصبحت تعظم من يعطيك على من يعطي او على من يعترف بفضل ربه يا جماعة لا يثقل مع التوحيد شيء وبلاش واحد يقول لي يعني الناس تبقى مسلمة واخلاقها وحشة يا عم المسلمين واخلاقهم حلوة لكن انا بقول لك ان قيمة التوحيد اعلى من اي قيمة وان ما ينفعش ان انت تبقى قيمة التوحيد بالنسبة لك قيمة إيه إيه على هامش الحياة سيدنا يونس لما لما في بطن الحوت وقف في مئزق المئزق ده ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات صعبة جدا واحد تخيل كده آه، آه، يعني اقول لك لو واحد غرق في ال في ال في النيل دهوت على ناصية الشارع مش هتعرف تجيبه تخيل واحد بلع حوت و و و آه، وغاص بيه في اعماق البحر ده مساحة نجاته قد ايه مفيش اي مساحة نجاة اصلا يعني لو تخيل كده ان هو معاه معاه سكينة في في في, في ظهره معاه مسدس رشاش ويقتل الحوت هي- هي- هيلاقي فجأة نفسه في محل- في اعماق البحار طب تخيل ان هو طلع على الشط هو في نص البحر نص المحيط هيعوم في اي اتجاه وعشان يوصل على الشط هياخد كام يوم حوت بقى حوت بي- بيعدي في البحر يعني هو وظيفته ان هو بتاع بحر يعني من الاخر كده مساحه نجاه سيدنا يونس صفر فقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين قال له يا رب ليس لي سواك اشهد واعترف انه لا اله الا انت ولا نجاه الا بك ولا قدره الا بك الله سبحانه وتعالى نجاه بعد أن قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين محتاجين يبقى عندنا علاقة بالله إنك تشهد من صميم قلبك أن الذي يرزق هو الله أن الذي يعطي هو الله أن الذي تسجد له يراك وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء بصير محتاجين يبقى عندنا يقين في ربنا لو اليقين ده موجود هتختلف اختياراتك تماما كتير من مشاكلك هتتحل كتير من اختياراتك هتتغير الصحابة لما قاموا بده لما نبع على السلام حضهم على الصدقة فبدأت الناس تت ايه تتصدق ناس اغنياء تصدقت وناس ورا ايه تصدقت واحد مش عاجبه الكلام فجه واحد اتصدق غالي شويه قام عامل ايه قام قال لك شايف مرائي جاي اللي عامل لي حركه وجاي يتصدق قدام الناس كلها فين يا اخي الاخلاص وقام جاي واحد تاني قام جاي واحد تاني عايز يتصدق قام يتصدق بصدقه ايه قليله يا ما كانش في جيب ولا حاجه بسيطه قام جاي حاطط الحاجه البسيطه فين في جيب في قدام النبي عليه الصلاه هو ده اللي هينصر الدين فاكر ان هو لما يقعد جاي لي شويه حاجات بسيطه كده بقى هو ده دين انتصر كده نزلت في هذه ايات قال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات المتطوعين هم المنفقين اللي هو الاغنياء والذين لا يجدون إلا جهدهم واحد ما عندوش أي حاجة يعملها إلا إيه إلا جهده لا يجدون إلا جهدهم واحد ما عندوش حاجة يعملها فقال لك يا عم أنا هقعد أحفظ أطفال قرآن قال لك أنا هدي كلمة في مسجد قال لك أنا هلم صدقات وانفع الفقراء ليس عنده إلا جهده لا يجدون إلا جهودهم قام جاي واحد معدي عليه وانت فاكر الدين هينتصر بقى لما تقعد تعمل لي فلان وفلان هيستفاد انا استفاد ايه من الكلام ده اصلا لا يجدون الا جهدهم قال فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم ليه لانه بيسخر من اعمال دين والحقيقه ان الدين لا يقوم الا بمفرداته انك لما هتفهم لا اله الا الله هتفهم انك تريد ان تتقرب الى ربك باي شيء المرأة كانت ما عندهاش حاجة تعملها فقالت لك أنا هنضف المسجد للنبي عليه الصلاة الصحابة بيصلوا هعمل إيه؟ أنا همشي كده أشوف خدوا بالكم إن أيام النبي عليه الصلاة ما كانش فيه مكت ما كانش فيه سجاد آه، ومكنسة كانوا بيصلوا على الحصى بس كان في حصى كبير شوية وأحيانا يبقى فيه المسجد بيعدي فيه حيوانات فأحيانا يبقى فيه إيه؟ يبقى في شعر مش يوث ولا حاجة لكن شعر حاجات واقعة فكانت المرأة بتقوم المسجد يعني ايه بتقومه بتجمع القمامة تنظفه ليه عايز تقرب لربنا طب ده هيفيد الدين في ايه يعني يا سيدي هذا شهدها فماتت المرأة فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان في واحدة ست بتيجي هنا راحت فين فقال والله ده ماتت ودفناها فقال هلا أذنتموني ما حدش قال لي ليه ثم قام صلى الله عليه وسلم فصلى عليه حديث صراحة يعني يخليك تبقى قاعد تفكر كده امرأة بتقوم المسجد إنما عليه يروح يصلي عليه كبير القوم يموت فالنبي عليه السلام ده الراجل كبير البلد لازم هو يصلي عليه فيروح يصلي عليه فتنزل آيات ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره عبد الله بن أبي بن سلول ليه؟ لأن في أشياء أثقل من أشياء لما صعد ابن مسعود على جبل أحد فكان رفيع كان يعني بنيته ضعيفة فالصحابة بصوا كده لقوا رجليه رفيعة فضحكوا من دقة ساقيه عارف شوفوا رفيع ازاي يا جدع رجليه اتكشفت فشافوا ايه رجليه رفيعة قوي قالوا دي شايلاه ازاي ده ده لو جت شويه هواء توقعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبون من دقة ساقي ان ساق المسعود في الميزان اثقل من جبل احد ابن مسعود اللي مش هحكيلكوا ده الرفيع اللي شويه هواء بيوقعوه ده بما في قلبه من لا اله الا الله بما يتحمل من ايمان بانه لا اله الا الله كلمه يا جماعه الايمان بداية أنه أن تؤمن أنه لا إله إلا الله أنك عندك يقين بده تؤمن عارفين يعني إيمان عارفين حق اليقين و... وعين اليقين وعلم اليقين أنك أنت عندك يقين مؤمن إن, ال... إن المعيار هو على الإيمان انك انت كل ما بتدخل امتحان يقول لك امتحان ايمان يعني امتحان في هذا اليقين في لا اله الا الله فقال إن ساق ابن مسعود في الميزان بما يحمل هذا القلب من إيمان أثقل من جبل أحد إن احنا كتير ممكن نعمل أعمال صالحة لكن هذه الأعمال كيف أورثتنا يقين إن احنا أحيانا كتير بنتوه في نقاشات كثيرة لكن انت عارف هدفك انت عارف هدف خلق الدنيا الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما يعني السماوات والأرض خلقت لأجل أن تعلم القدرة والعلم قدرة والعلم أنك تعرف قدرة الله وتعرف علم الله طب العلم والقدرة لو جم هيحصل ايه هتخضع هتخضع يعني هتتكسب لأنك هتتعامل مع إله قدير مع إله عليم مش بتعامل في في في حاجة دايما يقول لك الإنسان الإنسان محتاج قوتين قوة إيه؟ قوة علم وقوة تنفيذ تطبيق يقول لك يحتاج إلى قوة علمية وقوة عملية وعلى قدر ما الإنسان بيحصل في القوتين على قدر ما بيكون له نصيب إما عند الناس وإما في الآخرة القدرة والعلمة القدرة, القدرة والعلم من أجل المعاني إنك أنت لما تقعد تبص في السماء كده السماء دي فيها شمس الأرض بتلف حواليها يعني كتلة الشمس بالنسبة لكتلة الأرض كتلة الأرض بالنسبة لكتلة الشمس ضعيفة جدا لو إن الأرض قربت من الشمس شوية تحرقها انت بتبص على الشمس ان دي ايه كائن فضائي مخيف لو قربت منها شويه هتتحرق حجمها الاف المرات ضعف الارض فتفاجئ ان النبي عليه الصلاه بيقول لك ان هذه الشمس تذهب لتسجد تحت العرش في كل يوم المخلوق الفضائي الكبير ده بيروح يسجد بيستنى الاذن ما بيطلعش الا باذن المخلوق العظيم ده مسخن ألم ترى أن الله, أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس الله يسجد له كل شيء إذا كان الله يسجد له كل شيء أنت كبني آدم شعورك إيه إحساسك إيه تصوراتك هتتبنى إزاي تلاقي أحيانا واحد بيشتغل مع ربنا وتلاقيه خايف فتقول له أنت خايف ليه ده انت يا ابني لو حد من ال... حد من من اصحابك الظباط معاك مش هتخاف فما بالك وانت تعبد اله يملك الكون تلاقي واحد بيبقى بيشتغل مع ربنا في حاجه ويقول لك اصل انا رزقي هيقل يا ابني هو انت عارف تتعامل مع مين واحد بي بي بي بي بيراجع على كلام ربنا لما ربنا يقول كلام في القرآن تلاقيه بيعمل ايه ما بي... هو مش بيتعامل ان هو عبد مش بيتعامل ان هو خاضع لسه مش فاهم ان هو ذليل لسه مش فاهم ان هو حقير لسه مش فاهم ان هو محتاج لسه مش فاهم ان هو لا يملك شيء لسه مش فاهم ان هو يحتاج الى ربه في كل شيء لسه مش فاهم ان هو مخلوق من وسط مليارات المخلوقات في وسط إيه إيه إيه ارض في وسط مليارات المخلوقات في السماء والأرض لسه مش فاهم حجم الأرض بالنسبة للمخلوقات ولا حجم البشر بالنسبة للأرض فتلاقيه بيعدل على كلام ربنا يقول لك والله أصل الآية دي لا لا مش مقتنع بيها نلغيها بتناقش في حكم من أحكام ربنا بتقول له أنت مستغرب هو حضرتك فاهم ومين اللي قال الكلام ده؟ هو حضرتك فاهم هو علمه قد ايه هو حضرتك فاهم هو قدرته قد ايه هو حضرتك فاهم خبرته قد ايه هو حضرتك فاهم انت مين هو حضرتك فاهم انت مخلوق ولا خالق هو انت بتتكلم ليه كده اصلا انت محتاج من الاول تراجع فيما خلقت ولما خلقت قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا الا ليعبدون سيدنا عيسى لما لما ادعى النصارى أن عيسى ابن الله قال تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى ابن الله وقال المسيح يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار سيدنا عيسى بيقول لهم يا جماعة الجنة والنار مش على نخترع ايفون ولا اخترع خلاط ولا عمل النور الكهربائي ولا عمل جهاز يحول الميه لاكسجين اكسجين لميه ولا عمل جهاز تنفس صناعي الجنه والنار معيارها وضعها من خلق الجنه والنار قال انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ان الجنه لن يدخلها الا نفس مؤمنه ليه ليه الله سبحانه وتعالى خلق الجنة من اللي هيخش الجنة فقط نفس مؤمنة ليه الجنة جزاء والجزاء ليه طب ما هو كان إنسان نافع يا جماعة نفس مؤمنة يعني نفس مؤمنة بأنه لا إله إلا الله لأنه لم يعرف أصل خلقته عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى شبه الكفار قال ايه انهم الا كالانعام بل هم اضل انت احيانا بتشوف الكافر مش بالصوره دي ليه لان الميزان اللي بتوزن بيه الكافر مش الميزان الشرعي انما بتوزنه على ميزان ايه ان هو مثلا عندهم غصب احسن مننا ان هم عندهم مستشفيات ان هم عندهم خدمات ان هم بيعاملوني كويس ان هم بينزلوني في فندق كويس ان هم بيجيبوا لي بنت بحبها ان هم ايا كان هذا ال- ال- التقييم هتجد ان هو كله تقييم قايم على ايه على نفسك انت انما التقييم انك تقيم الناس على على ميزان الشرع ان واحد يا جماعه انا اسف يعني ليس له خير في من خلقه ليس له خير في من رزقه ليس له خير في من اعطاه ليس له خير في من احسن اليه يعني انت شفت مره واحد بيشتم امه في الشارع ده هتصاحبه يقول لك لا لا ده واد راجل قوي يا ابني بيشتم امه يعني انت هتبقى احسن من اللي شاله وقطعه وكبره وغير له الكفوله وفي الاخر لما كبر شتمها ده هيصع ده هيبقى ليه خير فيك ازاي يعني يعني دي مش- يعني لو انت فكرت للحظات هتكتشف ان ده ما ينفعش ده ملوش خير في حد يعني ده مش محتاج كثير كثير فقه يعني مش محتاج تفكير كبير ان هذا الذي لا يعقل من احسن اليه ولا يفهم كيف يتعامل مع من له فضل عليه ما تقوليش اصل هو هيبقى صاحبي قوي خلينا نبقى عقلاء عندنا قليل من العقل ليه هم كالانعام بل هم ضلوا لان الانعام تعرف سيدها يعني سيب الحمار كده مشيه في الغيط معاك وسيبه في نص الغيط هيرجع الدار يقول لك ده حمار فلان يرجع له ما تقلقش عليه هيرجع الدار هيرجع البيت بتاعه عارف عارف الحظيره بتاعته ولا الزريبه بتاعته عارف هيبات فين المشكله ان واحد خلقه الله كل شيء حوله يدل على ان للكون خالق ثم هو لا يعرف من هذا الاله ولا يبحث عنه مش شايل هم يعني ازاي يخش النار يا ابني يا ابني الموضوع بسيط خالص واضح خالص لذلك علينا أن نثمن كلمة لا إله إلا الله في قلوبنا إنك أنت طول ما أنت ماشي تقول لا إله إلا الله إن كلمة لا إله إلا الله تعود عليها تبقى لس- تبقى لازمة في لسانك القلوب بتصدق قلبك بيصدي عشان ين- ينضف ثاني محتاج انه يبص لهدف اعلى احيانا بتتوه في الطريق عشان ترجع للطريق الرئيسي تاني محتاج تشوف منارة كبيرة المنارة دي مهما تهت في الطريق هي واضحة وموجودة فيقول لك اهو احنا هنوصل عند المكان ده طب انا واقف هنا همشي كده وكده وهمشي كده وكده بس انا في الاخر خالص عندي حاجة بتوجهني قال وجلاء القلوب لا اله الا الله ان لما قلبك يصدي اقعد قول لا اله الا الله وحققها في قلبك فكر كده طب الاختيار ده اللي انا اخترته ده اخترته لا اله الا الله قول له آه، قول لي اذا كان حلال ولا حرام قال له حط جنبها كلمه لله بقول له قول هات لي دليل على ان الحشيش حرام قال له يا عم الحشيش حرام قال له ما هات لي ايه تقول لي الحشيش حرام ما ما عنديش ايه ان هي حشيش حرام فقال له يا عم اللي بيقاس على الخمر والعلماء قال له بقول لك ايه انا مش مقتنع قوي قال له طب حط جنبها لله يعني انا جاي اقعد جلسه في المسجد لله تمشي طب انا رايح اقعد في خماره مع رقاصه لله تمشي مش هتمشي يبقى حرام قال له انا انا هاكل لله تمشي هو انا هشرب حشيش لله تمشي ان الموضوع واضح قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ان انت فكر في تحقيق كلمة لا اله الا الله داخل قلبك في حياتك في اختياراتك في معاملاتك في آه، آه، تصوراتك ان يا جماعة الشرك مسألة صعبة قوي وتجد ان اكثر ما حذرنا منه في القرآن الشرك وتجد الانبياء كلهم خافوا من الشرك ويستعيذوا من الشرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي يعني وفعلا ما حتى حافظ التقرير النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني اعلى الناس ايمانا واكثر الناس عزما وافهم الناس عن ربه واكثر الناس بذلا وتضحيه عبر العصور النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو لو ان لا اله الا الله درجات أعلى درجة فيهم مقام واحد البشرية كلها ليس لم يحققه إلا واحد بس في البشر هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما أصلا يقول اللهم إني أعوذ بك من الشرك إنما أصلا خاف على نفسه من الشرك إحنا دايما متخيلين إيه أنا سعيد من الشرك يا عم إحنا إحنا التوحيد كله يعني لو أنت عايز التوحيد اسأل عليا مش متخيل ان إن كلمة الشرك دي متفاوتة كبيرة قوي ان في كلمات شركية يقول لك انا الحظاظة انما اصلا قال من علق تميما فلا اتم الله له شرك قال التولة شرك عارف فعل بسيط انت ممكن ما تاخدش بالك منه اصلا لكن هو بيعمل ايه بيدب بالشرك داخل قلبك شرك فيه اكبر وفيه شرك اصغر الشرك الأصغر ده بيدب في داخل قلبك لحد ما إيه قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أخفى من دبيب النمل النملة بتدب عمرك تحس بيها أنت ممكن تحس بال بدبة الفيل بتحب بتحس بدبة المخلوقات العظيمة لكن عمرك هتحس بدبة نملة يا عم ده لو النمل كله قاعد يدب من هنا لحد السنة الجاية ولا هفكر يحس أصلا هحس ليه وده بيتحس ازاي ده ناصر يقول ان في اخفى من دبيب النمل غياء فانت تستغرب غياء ايه يا عم انا موحد الغياء ده مش بتاعي طبعا عارفين الغياء ده اللي هو ايه انك تفعل فعل تحب ان يراك الناس به انا عايز اقول لك ان دلوقتي انا انتقلت دلوقتي بان انا ما عادش بتكلم مع الكفار وابو لهب وابو جهل انا بتكلم على مين على عمر والصديق وعثمان وعلي بن ابي طالب والزبير وطلحه وويل بن جراح انا بتكلم على الاكابر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع الصحابه يعلمهم فبيقول لهم انا خايف عليكم من حاجه ممكن تتسلل لقلوبكم تضيعكم ايه بقى الحاجه اللي هتضيعنا ده ايه يعني يرتد تاني عن الاسلام مثلا مش هنهاجر الهجره مش هتحسب هيعلق نتيجه الهجره مثلا او نتيجه الجهاد بعد ما هجينا بدري هتتلغى خالص قال إلياء إنك تفعل فعل هذا الفعل ترائي به الناس تحب أن يراك الناس على هذا الفعل كلمة لا إله إلا الله كل ما أنت بتحققها جوه قلبك كل ما بتختلف كل ما أنت هتفاجئ إن أنت أعمال كتير جدا أنت كنت بتستنكف إنك تعملها وشايف إن ملهاش أثر هتبدأ تغير ايه ده العمل ده ممكن يقربني يا الله اه ممكن يقربني يا الله طب ما اعملوش ليه هتبدأ تغير وجهتك في ناس ما بتشتغلش يا جماعة يقول لك انا ما بشتغلش في الاعمال الكبيرة بس يعني يقول لي كده عمل مثلا لو عملناه نغير الامة ندوس على الزراعة الامة تتغير هتلاقيني بشتغل معاك فيه حتى لو هشتغل خدام ما دام العمل ما بيغيرش الامة يبقى انا ايه انا قاعد مستني لما يبقى في عمل في ناس ما بتشتغلش ما بتشتغلش ده في الاعمال المخيفه بس كلمه لا اله الا الله بتظبط لك بصلتك انك بتشتغل في العمل اللي يرضي الله العمل ده يطلع ايه يطلع ازاي ما دام في امكانياتك اعمله وانك انت تبقى دايما ملايق بقلبك انا بشتغل ده لله خلق الموت والحياه ليبلوكم أيكم أحسن عمل كم من أعمال كثيرة وكم من أعمال كبيرة وكم من أعمال فيها صدى واسع أعمال كتير جدا لكنها لم تقبل ليه لم تقبل؟ لأن ما كانتش كان فيها حتة ناقصة الحتة دي عشان كده يقول لك انك انت ما تعرفش تحاسب حد في الدنيا احنا في الدنيا ملناش غير الظهر بس لكن عشان تحاسبه انت محتاج تعرف دوافعه في جزء من العمل في القلب الجزء ده لا يعلمه الا الله انا اقدر اقول فلان اخطا شرعا ربنا قال كذا وانت ما عملت عكسه مين مين من البشر يعرف يطلع لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطني فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله راح النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له بقول لك ايه الكلام ده ما قلتش ربنا انت متخيل هو وصل للدرجه دي ازاي يعني هو هو فاهم هو بيقول ايه فاهم هو بيكلم مين فقام خالد فقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق خالد الواد قاعد قال له بيقول ايه ده انت بتكلم مين يا جدع تعالى هنا. فوقف بسيفه وقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضرب هذا من تحقرون صلاتكم الى صلاتهم قال له هيطلع من النسل ده اللي زي ده هيطلع اولاده بقى والجيل التاني والتالت ناس اصعب من كده بكتير يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم فقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد انه يصلي قال له لا ده بيصلي كلمه بيصلي يعني ايه يعني الراجل ده موحد يقول لا اله الا الله فقال انه يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال اني لم اومر ان اشق عما في صدور الناس ولا عما في قلوبهم انما صلى الله عليه وسلم قال له انا ليا ظاهر أنا بتعامل بالظواهر فقط القلوب لها لها رب أنت محتاج أنك تفتش في قلبك مش تفتش في قلب صاحبك أنك تفتش في قلبك عن التوحيد عن قيمة التوحيد عن وجهة التوحيد أنت حياتك فعلا لله أنت اختياراتك دي لله أنت تصوراتك دي لله أنت النهاردة لما بتحط في موقفين قدام بعض بتقول أيهما أرضى لله ولا بنعديها كده وخلاص ونشوف يا جماعة هتمشي ازاي في حياتك كلها هنسكن بتفكر هسكن جنب مسجد ولا لا هدور في الحتة اللي انا هعرف اقيم فيها ديني ولا لا هنشتغل الشغلانة اللي فيها ديني يبقى احسن بتفكر في الحاجة اللي ترضي ربنا وجهتك واحدة فعلا تعرف هدفك ولا الايام بتمر والتجارب بتمر والشهور بتمر والحياه بتمر بينا واحنا مش عارفين وجهتنا سيدنا نوح لما وصى بنيه النبي عليه الصلاه والسلام استدرك فقال أبوك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع كن في حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهاك عن الشرك والكبر يبقى أمرهم بحاجتين ونهاهم عن إيه؟ عن حاجتين عن الشرك والكبر فالراجل قال له كبر ان انا ابقى لابس حلو يبقى لابس حاجه جميله كده وفرحان بيها ده كبر فقال ان يكون الرجل نعله حسن وثوبه حسن فالله صلى الله عليه وسلم ده مش الكبر الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق يعني ايه بطر الحق يعني ايه يعني تبقى عارف الحق فين يقول لك ايه اصل في عوامل ثانيه كتير يرد الحق وغمط الناس يعني احتقار الناس يحتقن الناس الحاجتين دول مصيبتين مصيبتين يخلوا الانسان مش عارف يختار صح الشرك يا جماعه ان واحد يبقى عنده حاجه في قلبه لها ثقل هذا الثقل يواري ثقل التوحيد في قلبه فلما يجي يختار يبقى بيختار ليه في حاجة في ميزان في قلبه مشترك مش وجهة واحدة الميزان ده احيانا يبقى صغير وبعد يكبر يكبر يكبر لحد ما يأكل القلب عشان كده قالوا من العشق ما هو شرك واحد يقول لك حتى لو بتحب زوجتك لازم الحب في الله مش مع الله لما بتحب ابنائك يبقى الحب فين؟ في الله مش مع الله ان في قيمة في قلبك هي اعلى قيمة أنا مش بكلمك في الحرام بقى انا بكلمك في الحلال يعني لو انت هتحب في الحلال يبقى حب فين له قيمة معينة ان ما يبقاش قيمة اعلى من القيمة التي ينبغي للبشر ان يوضعوا فيها عشان كده يقول لك ان كل عاشق وكلمة العشق دي بيزود بقى المثل دايما عن ايه عن التطيب في الحب يعني إيه إيه فيه شرك لان في جزء من قلبي محتل بما لا ينبغي ان يحتل به ان هو عشان يقول له حله ايه يقول لك حب انه يحل ربنا حله انه يسمع عن ربنا لما هيسمع ربنا هيجد ان الموضوع بسيط خالص هيبدا يفهم إيه اللي انا عايز اوصله النهارده انا لا اله الا الله لها من الثقل والصلابه ما لو وضعت امام السماوات والارض لقسمتهن ولا ثقلت بهن لا اله الا الله ان يا جماعه ان القلب اللي فيه لا اله الا الله قلب ثقيل ثقيل يعني ايه يعني مش قلب خفيف مش مستخف وان القلب اللي فيه الله قلب صلب يعني مش صعب من الصعب جدا بل من المستحيل انك انت تكسبه ايهما اكبر او ايهما اصلب الفولاذ ولا قلب المؤمن قلب المؤمن المفروض ان هو اكثر لان كل ما انت بتحقق التوحيد اكتر على فكره سيدنا ابراهيم لما اتحط في النار يقول لك وايه اللي ثقل نوميه الكون لا تتغير يعني ايه الفرق ان انا لو اتحطيت في النار اتغير سيدنا ابراهيم اتحط في النار ما عيطوش ليه ايه اللي بيني وبين سيدنا ابراهيم ما حققه من يقين في هذه الكلمه فكان كل ما بيحقق يبدا كل ما اختياراته بتختلف لما ربنا قال له سيب ابنك في الصحراء ومراتك طفل رضيع سابها ومشي لما ابو بكر الصديق طلع ماله فبيقول له طب انت سبت لهم ايه؟ قال لي سبت لهم ربنا اليقين ده هو اللي خلى الصديق بقى صديق هو اللي خلى ابراهيم مختلف انا مش هكلمك عن النماذج العاليه ديت لان هم دول النماذج البشريه عبر التاريخ ما فيش زيهم اصلا يعني حتى الانبياء لم يكونوا مثل ابراهيم وحتى الصحابة لم يكونوا مثل الصديق يعني عمر نفسه ما عاش مثل الصديق لكن انا بقول لك ان احنا برضه في ناس نماذج عالية قوي وده يخلينا نفكر مع انفسنا في تحقيق لا اله الا الله داخل قلوبنا واحنا كل يوم في الصباح والمساء بنقول ايه؟ عسكري الصباح يا جماعه فيها لا اله الا الله
عندنا شركة لأنكم 100 مرة لا اله الا الله وحده لا شريك له ده بكره الحمد لله على شيء قدير 100 مره لما تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له بكره الحمد لله لما بتلاقي إيه، بتقولها قبل ما تقولها في بعض الكون يقولوا ما تكلم تقرب انك طول ما انت بتقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لازمه في قلبك لما تيجي بعد كده في موقف من المواقف بتلاقي نفسك بتختار كتاب مختلف تماما ليه؟ لانك انت عالم انه لا اله الا الله لان بقى عندك وجهه واضحه عارفين بتوع التجاره الشبابيه يقول لك تكتب على المكتب كده انا شجاع انا شجاع انا شجاع انا شجاع انا شجاع وكتب على الحيطه انا شجاع وكتب انا شجاع انا هنجح انا هنجح انا هنجح انا هنجح فانت ايه وفي الاخر تظهر يعني يعني اه يقول لك ليه؟ لانك انت لما بتكمل هذه حقيبه كثيره بتشربها انت في اذكار الصباح والمساء محتاج انك تكرر حقائق على قلبك حتى يشرب قلبك هذه الحقائق